القدس إلا الواحد أمين هذا الفصل من الإنجيل بعد أن أشبع المسيح الجموع خمس تلاف أكلهم من خمس خبزات شعير فافتكروا الناس أن المسيح ده يعني هو الملك الآتي ولكن فكرة الملكوت ملكوت المسيح كان في ذهن الناس فكرة غلط أن المسيح هيملك على بني إسرائيل زي ملك داود ويحررهم من اللي هم فيه ويجعلهم أحسن ممالك العالم فكر سياسي يعني فحبوا ياخد المسيح يعملوه ملك طبعا معلمنا مريحان قال مسيح له المجد لما شاف نية الناس اللي جوه انهم جايين يخطفوه يعني بالعافية يعملوا ملك انصرف إلى الجبل وحده لأن المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم مش من الشكل ده يعني مسيح ملك آه ملك بس ما هواش ملك أرضي ولا ملك سياسي ولا ملك مادي أن ملكوت المسيح ملكوت سماوي ملكوت إلهي ورفض المسيح الفكر ده وصححه طبعا لينا هو المسيح ملكنا ولكن ملك على القلب ملك على الفكر ملك على الحواس ملك المسيح ملكي وإلهي ملكنا كلنا والمسيح ليه ملكوت وبنقول كل يوم فأبانا الذي مئة مرة في النهار ليأتي ملكوتك ولكن ما بنفكرش في الملكوت على انه شيء ارضي أو سياسي بأي نوع لازم الواحد فينا يدرك فكر المسيح يفهمه لأن الناس كل الناس راغبين جدا في المجد الأرضي المجد الأرضي مجد الأرض الجلوري ديجنتي الآباء القديسين أثبتوا عكس كده عاشوا فقراء لكن كان ليهم سلطان سلطان أولاد الله رفضوا مجد العالم لأن ليهم مجد المسيح يخطئ الإنسان جدا إذا كان يفكر أن المسيحية مثلا باور في العالم لا قوة مؤثرة سياسية ما هيش دي المسيحية يخطئ الإنسان إذا يقول إذا خدت مركز كبير أخدم الكنيسة ما بتتخدمش كده ما بتخدمش من المراكز موسى زمان كان ابن ابنة فرعون ما يخدمش ده اما ابتدى يخدم آه لخبط لانه بيخدم المركز العالي بالقوة بالسلطان بالبتاع قام قتل المصري افتكر انه يخلص ده ما يخلصش بعدين لما تخلى عن كل شيء وعاش في البرية 40 سنة وبقى فقير جدا وغلبان جدا بقى يخدم وخدم وصنع خلاص عظيم جدا فما تفتكرش ان الواحد اذا اذا بقى عنده قوة او سلطان او مركز او وظيفة او بتقول لك ايه انا من المركز اقدر اخدم او من من الغنى ده ومن الفلوس دي أقدر أخدم لا مش ده فكر المسيح فتخلى موسى عن مجد ال... والهيلمان بتاع الملك في مصر ولما صار في وسط اخواته كأقل واحد خدمه عشان كده بقول لك فكر المسيح يتعارض مع الفكر اللي في العالم تعارض دا دائم يعني الناس بتفكر في الملكوت حاجة والمسيح بيفكر في الملكوت حاجة تانية ملك العالم ممالك العالم رؤساء العالم سادة العالم شيء وملكوت المسيح شيء تاني خالص فكر تاني خالص رؤساء العالم وملوك العالم سلطان وقوة وتسلط على الناس ملكوت المسيح مش كده ملكوت المسيح مش كده طب ازاي المسيح ملك يعني قول او من المزود للصليب هو في المزود ملك لان المجوس جم يطلبوا الملك اين هو المولود ملك اليهود هو ملك والمزود في المزود ايه طفل صغير في في في في زريبه مزود وهو على الصليب كتبوا ايه يسوع المسيح يسوع الناصري ملك اليهود هو ملك وبيلاطس سأله انت ملك قال له انت تقول ملك ايه ملك ايه مفيش المظاهر بتاعت المملكة والشكل بتاع المملكة مش موجود لكن لا المسيح ملك المسيح ملك الملوك ورب الأرباب فعشان كده بقول لك فكر المسيح في الملكوت مختلف عن فكر العالم لغاية دلوقتي مثلا في ناس افتكروا المسيح هيجي يملك ألف سنة على الأرض الميلينيوم ده والملك الألفي والبتاع وهيملك ويبقى المسيحيين بقى في العالم فكر أرضي مش ده ملكوت المسيح أبدا أبدا لأن ملكوت المسيح ملكوت سماوي ملك إيه شوفوا المزمور يقول إيه الرب قد ملك على خشبة وهو متعلق على الصليب إيه هو مكتوب على اليافطة كده ان هو ملك اليهود ايوه هو فعلا ملك ملك ازاي ملك ازاي على العالم كله بالصليب بالحب بالبذل لما بذل ذاته فعلا اقتنانا واشترانا وملك علينا ملك بالصليب النقطة الثانية في الإنجيل اللي أنت سمعته دلوقتي أن التلاميذ كانوا في السفينة وحدهم وكان ظلام افهم لما تقرا الانجيل انجيل يوحنا بالذات الالفاظ اللي فيه معنيه مقصوده يعني يقول ايه كانوا في السفينه وحدهم وكان ظلام ظلام يعني ايه يعني غياب المسيح ليه لان المسيح هو النور ولما كان ظلام كان خوف ظلام ضلمة وخوف عندي منطقة حرجة دخلوا فيها التلاميذ وتجربة صعبة وبعدين لما المسيح له المجد دخل في وسطهم الظلام انتهى مفيش ظلام والخوف تبدد ما عادش خوف ودول نقطتين اللي, اللي, اللي كل واحد فينا كل واحد الظلام والخوف والاثنين مربوطين ببعض ودي معناها في حياتي أنا الخاصة ضلمة يعني ما فيش نور ما فيش نور يبقى في خوف حسب الطبيعة حسب الجسد بتاعنا لما تدخل حتة ضلمة تبص تلاقي جسمك يقشعر أول ما تدخل حتة ضلمة تبص تلاقي الخوف دخل فيك الاثنين مربوطين ببعض الظلام والخوف وزي ما قلت لك الظلام يعني غياب النور يعني النور مش موجود والنور يعني المسيح المنطقة الخطر دي اللي بيدخل فيها الواحد لما يسلم نفسه للخطية يدخل في منطقة ظلام يعني الواحد فينا هو عايش في خطية أي خطية يبقى دخل في حتة الضلمة دي كأن المسيح غاب عنه الكذب ايه الكذب ظلمة طبعا الكذب ضلمة كل أعمال الشر تحب الو... يحب الواحد يخبيها يخبيها إيه يعني تبقى في الضلمة يعني اللي بيسرق بيسرق علني في النور مقدرش آه، اللي اللي يقع في الزنا يقع في في العلن دايما يخبي نفسه يخبي نفسه يعني يعني يبعد عن النور لما تقرا انجيل يوحنا في الاصحاح الاولاني يقول لك ايه احب الناس الظلمه اكتر من النور لان اعمالهم كانت شريره كل من يصنع الشر يبغض النور كل اللي يجي يعمل شر تبص تلاقيه ايه ديتاشد himself من النور فصل نفسه عن النور بناء طب ده النور ده موجود في كل حته ده النور المسيح قال انا جئت نور للعالم النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان النور الحقيقي ده المسيح لكن الواحد ايه يبعد نفسه عن النور ليه لانه يعمل عمل ظلمه ولما يبتدي يعمل عمل ظلمه يبتدي الخوف يدخل جوه الانسان يبتدي الانسان يخاف اه التلاميذ لما كانوا في البوت الصغير ده كانوا خايفين من الضلمه ولما هاج البحر من قوة الطبيعة ال ال الأمواج الكبيرة مع البوت الصغير ده والهواء الشديد جدا ده ابتدوا يدوقوا خطر الموت يعني الظلام والخوف والموت يعني دي السلسلة ال- ال- الكاملة يعني الظلام والخوف يتبعها والخوف من ايه من الموت أجرة الخطية موت عشان كده في المزمور يقول لك إيه الشرير يهرب ولا طارد له يعني إيه اللي يعمل شر تلاقي مثلا واحد إيه حرامي وتلاقيه بيجري محدش بيجري وراه هو بيجري وهو خايف ما تلاقيش حد بيجري وراه ولا حاجة لكن الخوف ده جواه اما تتفرج على الفيديو في ال- الناس اللي بيدخلوا ال- المحلات يسرقوها ولا بتاع تلاقي الحرامي ما تلاقيش الحرامي يمشي بالراحه يستحيل تلاقيه بيخطف وبيجري وبيجري ي- يعني ربما ما حدش بيجري وراه لكن هو بيجري ليه لانه الخوف متملك عليه هو باين من من المنظر البراني انه ايه انه قوي وانه مش خايف وماسك مسدس وعامل لا ده هو خايف فالظلمة الخطية والخوف الاتنين لازقين في بعض فالإنسان اللي في حال الخطية يستحيل تلاقي عنده سلام مش ممكن يبقى عنده سلام عنده خوف الخطية الشر الخطية مخلية الإنسان عنده السنس اوف جلت يعني عامل الخطية جواه بيسبب الخوف اللي جوه حتى لو في اوضته لوحده قافل على نفسه تلاقيه خايف مش مطمن وجود المسيح في الحياة تخلي الإنسان عايش في سلام بلا خوف يطرد الخوف حتى لو عاش في جبل مقطوع لوحده آباء كتير جدا في تاريخ الكنيسة عاشوا بمفردهم يعني بكرة بنعيد للقديس أنبابولة أول السواح القديس أنبابولة عاش سبعين سنة لوحده شيء غريب شيء غريب لوحده ازاي لوحده في الليل ازاي مفيش خوف صحيح يعني لما تفكر فيها الواحد فينا ساعات يبقى في بيته لوحده والدنيا ليل وضلمه تبص تلاقيه كده يعني قلقان مش مطمن مش مبسوط لا مش في بيت مفيش باب يعني دلوقتي الأديرة تلاقي الدير و- وسور وبوابات وحاجات فحتى الرهبان تلاقيه الواحد نايم مرتاح لكن لكن أنبابولة والسواح والنساك اللي عاشوا لوحدهم في الجبال في الجبال مقطوعة ضلمة كلها وحوش جبال الجبل الشرقي بتاع أنبانتونس وأنبابولة ده جبال فيها أسود وضبوع جبال مخيفة جبال صعبة والليل فيها كحل ضلمة شديدة يصفر الليل كده لو يعني لو الواحد يقضي ساعة لوحده ساعة صعب قول لي كان بينام ازاي ده ولا يعيش ازاي فين إيه؟ مش طبيعي مش انسان طبيعي اه انسان طبيعي مش بيخاف لا ما بيخافش ليه اقول لك ان سرت في واد ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي فعشان كده بقول لك الخطيه والخوف والموت الكومبينه دول دول يعني ايه حاجه الوح... على بعضها كده باكج الخطيه ظلمه والخوف بتسببه الخطيه جوه النفس والموت الاجره بتاعه الخطيه اجره الخطيه موت فالرسل الأطار دخلوا في في الضلمة دي وفي هياج البحر فدخلوا في الخوف وبعدين لقيوا المسيح جاي على الماء قال لهم ايه انا هو لا تخافوا فقبلوا انهم ياخدوه في السفينة اول ما دخل السفينة صار هدوء عظيم اتبدد الخوف يستحيل انسان يهرب منه الخوف الا بحضور المسيح مش ممكن واحد فينا هيبقى في طمأنينة مطمن وفرحان وسلام وقلبه هادي إلا بالمسيح عشان كده بنقول المسيح هو سلامنا المسيح هو السلام بتاعي اوعى تفتكر الواحد بيستمد مثلا سلامه من الحاجات البرانية لا الانسان المسيحي لا سلامي مثلا انا عامل insurance بكذا مليون دولار فدي مدياني ايه confidence وسلام no no. لا شركات ال insurance بتفلس شركة ال insurance نفسها بت bankrupt اوعى تفتكر ال ال ال السلام يجي من الواحد مثلا من ايه من الناس من ال support بتاعت الناس الناس بتموت من انا يعني حاسس ان انا I'm healthy I'm young مانيش مبسوط don't rely on this السلام بتاعنا بيجي من المسيح لما التلاميذ كانوا خايفين وقافلين على نفسهم بعد ما المسيح قام من الاموات والمسيح جه في وسطهم وقال لهم ايه سلام لكم يقول لك ففرح التلاميذ اذ راوا الرب الخوف مشي أول ما شافوه وحسوا بيه الخوف هرب فمش ممكن الواحد فينا هيعيش فعلا في سلام إلا إذا حس المسيح فيه قل آه الظروف اللي حواليا النهاردة العالم منزعج عالم كله خايف كله خايف من بعضه حتى يعني يعني يعني احنا احنا في امريكا في اقوى دوله في العالم اكبر حته فيها تكنولوجيا في الدنيا صح لكن في خوف تصور طبعا مش مش ممكن يعني يعني العالم دلوقتي زي ما يكون في ضلمه فاقد النور فالخوف موجود في الكبير في الصغير في اللي ليه في الموضوع في اللي ملوش اهو ناس خايفة وخلاص الحل الوحيد ان الانسان فينا يحس بحضور المسيح انا في اوضتي وقافل على نفسي لكن فين المسيح ده جوه يحل المسيح بالايمان في قلوبكم فين المسيح بسمع وعظ عن المسيح ما تنفعش لكن بحس بيه ده المسيح مالي حياتي انا مش بسمع عنه انا اعرفه ده هو انا بتمتع بيه ده انا اقول شماله تحت رأسي يمينه تعانقني ده, ده, ده حضور المسيح في حياتي شيء لا يغيب النور عندي ما عنديش ضلمة صبح ليل في مرض في صحة في اوحش واحلك الظروف وجود المسيح يبدد الظلمة فيش ظلمه ما فيش ظلم ما فيش ظلم يبقى فيه النور يبقى فيه المسيح يبقى كل حاجة في النور من يعمل من يعمل الظلمة من يعمل الخطية يبغض النور من يعمل الحق يقبل إلى النور كل واحد يعمل حاجة كويسة يحب انها تكون في النور كي تظهر أعماله أنها والله معمولة وجود المسيح في حياة الإنسان يخلي الإنسان فعلا بيسلك في النور حياته كلها أعدى أعداء الإنسان الروحي أكبر عدو لينا الكذب كذب يعني الكذب ظلمة والشيطان بعد عنك اسمه الكذاب وأبو الكذاب لما الواحد بتدخل الكذب في حياته تبقى الظلمة دخلت جواه لو الإنسان فينا يحارب الخطية دي حرب شديدة وما يفضلش فيه كذب في الإنسان يبقى مفيش ظلمة طبعا الكذب بياخد أشكال كتيرة يعني ممكن ياخد شكل التمثيل واحد يبقى بوشين وش كده وش كده كذب نوع من الكذب آه الكذب يعني تكفر وتكفر يعني ظلمة بس الوحاشة في الكذب انه ما بيفضلش يعني ما يفضلش الكفر ده على طول لان الشيطان يكفر وبعدين ايه يفضح طبعا يعني يزق الانسان انه يغطي الخطيه يغطي ما حدش يشوف ما حدش يشوف ما حدش يشوف وبعدين يجي من يوم من الايام الشيطان نفسه ايه يعمل هليله على الانسان ويكشفه ويفضحه ويعمل له خطه يعني يعني بلان خبيثه فعيشوا في النور والانسان فرحان جدا ولما يعيش في النور يعيش في ال في, ال في الثقه وعدم الخوف خافش ابدا الخوف من الحاجات الطبيعية خوف من المرض الخوف من الموت الخوف من البتاع دي آه بيهرب في حياة المسيحيين ما بيبقاش موجود انا شفت ناس كتير بتموت ما تخافش من الموت بثقة وهو في الموت بس ما يخافش من الموت ويقول يعني زرت واحد من كام سنة كان عنده كانسر وكان يعني بينه وبين الموت ساعات طلع هو في حته بعيده مش من هنا ما اعرفش قال لحد من القرايب نفسي اشوف فلان خدت خدوني ودوني لغايه هناك ساقوا ساعتين كده رحت في حته بعيده ورحت للراجل ده ما اعرفوش وقعدنا كلمنا كلمة ربنا ولا بتاع عزي قالوا ده عنده ساعات قليلة وبعدين قال لي عاوز اقعد معاك خمس دقايق لوحدي ما خرجوا الناس قعدنا قال لي انا هموت بس عاوز اقول لك حاجة انا فرحان جدا ان انا هلاقي المسيح واشوفه يعني عمالين يبكوا حواليا وأنا حاسس بمشاعرهم وعارف لكن عندي ثقة وفرح شديد أن أنا أقابل المسيح فما عنديش خوف أبدا أن أنا أموت فعلا قضى يوم بعد كده وانطلق للمسيح حسيت ان ان, إن طبعا ده مش مش كلام مش وعظ بحق يعني واحد في في في الاختبار الصعب جدا اكبر واصعب اختبار بيدخله الواحد فينا لما يموت اللي مش خايف ابدا فرحان جدا وعندي ثقه في المسيح يعني متشوق للحظه اللي فيها اطلع من الجسد تعجبت جدا تعجبت جدا وعرفت فعلا العلاقه مع المسيح الحقيقيه تقدر تصد تطرد الخوف حتى من الموت بينما الواحد لما يكون اه كلام كلام كلام وبعدين يجي في المحك المظبوط تلاقيه بيرعش يعني في الكلام سهل على زي الرأي اللي بيقولوها الناس البلد يقول لك اللي على البر عوام لكن في المحكات الحقيقية يختبر الإيمان المسيح في حياتي مفيش خوف المسيح مالي كياني ما عنديش خوف عندي طمأنينة قال أنا هو لا تخاف أنا نور العالم اللي يتبعني ما يمشيش في الظلم أبدا ولا يسلك في الظلم ولا يخاف من شيء في حاجة أكتر من الموت لا فإذا كان الإنسان عنده ثقة ألا يخاف من الموت ما عادش في حاجة في الدنيا تخوفه بقى شدة أم ضيق تعب مش حاجة تخوفه قلب مطمن راسي قلب واثق جدا في المسيح عشان كده بقول لك يا إما علاقتك وعلاقتي بالمسيح حقيقية فعلا يا إما علاقتنا كلام لما تكون العلاقة حقيقية علاقتي بالمسيح حقيقية صلتي بالمسيح صلة حقيقية مفيش خوف مفيش ظلمة مفيش اضطراب مفيش انزعاج لكن كل الأمور في حياتي بتمر في النور أنا سالك في النور وليا ثقة عارف بمن أمنت وموقن بثقة شديدة اني ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانه معي لربنا المجد دائما ابدا